نعم وفي فرق بين مخلص ومخلص والكلمة بمادتها تدل على خلوص شيء من شوائب شيء آخر أخلصت هذا من هذا يعني أخذت الجيد وتركت الرديء إن الإنسان بحكم تكوينه الخليفي في الأرض له غرائز هذه الغرائز لها غايات إلا أن هذه الغرائز قد تخرج عن غاياتها فالذي يخلص غريزته للغاية المخلوقة الغريزة لها يبقى مخلص خلص غريزته من شوائب قد تحوط بها في غير مهمتها فقلنا مثلا غريزة الجوع تريد طعاما ولكن الطعام قد يكون شهوة لذاته فيمتلئ الإنسان منه فيتعب ويتعب يتعب جيبه ويتعب بطنه ويتعب غيره لكن يبقى اذا ما يصلش الى حد الشرع فالذي يخلص نفسه من هذه الغريزه يبقى خلص الغريزه من غير من الشوائب التي لم تكن في مهمتها لان القوت كله معناه استبقاء الحياه مش تربيه لحم و... لا استبقاء الحياه ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان ولا بد فعل يبقى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يبقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا حب الاستطلاع غريزة ينشأ منها اكتشاف أسرار الله في كونه لو الناس ما عندهاش حب الاستطلاع وتريد أن تأخذ من مقدمات الكون نتائج تستفيد بهذه النتائج ثم تأخذ هذه النتائج فتجعلها مقدمات لنتائج أخرى بهذا يرقى المجتمع ويرقى الإنسان ويعمر الارض كما يريده الحق سبحانه وتعالى ولكن حب الاستطلاع هذا يجب ان يصفى من شوائبه ايه الشوائب اللي في حب الاستطلاع انك تجعلها تجسس على عورات الناس نقول له لا خلصها من ايه من هذا اذا فكل غريزه من الغرائز لها مهمه استبقاها الله من اجلها لكنها قد تاتي لها بشوائب الشوائب دي تخلي الغريزه تستعمل في غير موضع فمخلص يعني ايه خلص الغرائز المخلوقه لمهمه مما يكون عليها من شوائب تؤدي الى غير هذه المهمه ده المخلص واما المخلص هو الذي بداه الله بان خلصه من ذلك ما احتاجش لتجربه وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا اسوه سلوكيه فبدل ما يقعدوا يخلصوا هم نفسهم يوم يخلقهم مخلصين يبقى المخلص خلصه الله من شوائب الغرائز المخلص خلص نفسه بالتربية من شوائب الغرائز باستعمال منهج الحق سبحانه وتعالى وبعد ذلك قال أدي مخلص وكان رسولا نبيا الرسول نحن نعرف أن الرسول ما أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبليغه أدي الرسول طب والنبي إيه أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه خصوصية له الله خصوصية زائدة عن القدر اللي في الرسالة العامة فإذا كل رسول لا بد أن يكون نبيا وليس كل نبي لا بد أن يكون رسولا لأن النبي يعيش على منهج الرسول الذي عاصره أو سبقه وبعد ذلك له أشياء يزيدها ربنا كذلك نعلمه من لدنا إيه من لدنا علما رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه من جانب الطور اللي هي المنطقة اللي حصل فيها النار وراح لآله وإلى آخره وجيه فيها الخبر من الحق سبحانه وتعالى إن اخلعنا عليك إلى آخر ما كان وناديناه من جانب الطور الأيمن جانب الطور الأيمن يا ترى أيمن الطور ولا أيمن موسى لأن المكان لا أي مكان لا يقال له أيمن ولا أيسر أي مكان إنما الأيمن لمين؟ أيمن لك ولا أيمن لغيرك أي مكان يعتبر أن تكون أيمن لهذا ولكنه أيسر بالنسبة لمكان تاني إذا ما يمكنش أنك أنت تقول إن ده المكان له أيمن وله إيه إلا إذا استووا إلى ثابت كالقبلة تقول أيمن القبلة أيسر القبلة خلف القبلة أمام القبلة ده موضوع آخر من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا طبعا المسألة باختصار إنما ديك بقى القصة طويلة بقى ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور واخدة بقى إيه إنما ديك برقية بسيطة كده لقطة بسيطة من القصة وقربناه نجيا النجي هو المناجي والمناجي يعني قربه كده علشان إيه يديله كلام زي ما بتقول بيتناجوا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجس نهج يعني اقعدوا سروا من الكلام كده وبتاع ليه القشطة البناجية لأن هو كلمه كلام سمع ازاي ده؟ أم قال لك نجيا بحيث لا يسمعه سواه لأن دي خصوصية له كلام الله له خصوصية يبقى ما يسمعوش سواه يبقى اتكلم بصوت يسمعه موسى ما دام صوت يسمعه موسى ما يبقاش نجي أم قال لك لا لأنه لما أنعه موسى وأخفاه عن غيره صار كأنه إيه ناجاه ودي بقى عظمة القدرة وطلاقتها تعطي الحاجة فتدي كلام وتدي مناجاة الشيئين الاثنين يعني وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه بعض العلماء يقول لك الطور الأيمن يعني من اليمن ومن البركة مش من اليمين واليسار والبتاع من اليمن ومن الايه من البركة وقربناه قربناه من ايه قربناه من حضرة الحق حضرة الحق قرب منه ولا موسى اللي قرب ده ربنا اقرب الينا من حبل الوريد يبقى التقريب مش ل... التقريب مش لله بقى لان الله قريب منا جميعا ولكن التقريب بالنسبه لمين؟ بالنسبه لموسى وبعدين خصله ثانيه يبقى مخلص ورسول ونبي ونودي من جانب الطور الايمن وكلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا لانه بقى قال ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يا ريت اما دام ريت يبقى انا عايز معه يبقى رحمناه ما فيش رسول ابدا جات له الحكايه دي انه جاب له واحد يقعد ايه يساعده في المهمه بتاعته يبقى دي رحمه ولا مش رحمه؟ رحمه ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل بس خد لقطه بسيطه عن موسى واذكر في الكتاب عمال ينقلنا اشياء كده من من موكب النبوه مش جايب كلها صارت لا استرد في صور تانية واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا على الأول. انه كان ايه صادق الوعد ايه طب ما كل الرسل يبقوا صادقين الوعد ام قال لك لا لان فيه صفه تبرز في شخص وان كانت موجوده في ايه في غيره انما الصفه دي بارزه فيه قال لك صادق الوعد انت تصدق الوعد بتدي واحد حاجه تقابله تكلمه كلمه انما صادق الوعد في حياته يقول له ايه افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ده في حياته يبقى ده صدق وعد صحيح لانه قد يصدق وعدا فيما يملكه انما يصدق وعدا في امر يتعلق بنفسه وامر راه غيره لو ان الولد هو اللي راى ان ابوه يذبحه تبقى حاجه سهله انما ده ابوه هو اللي شاف وشافها برؤيه والرؤيا قلنا ما يثبتش بها حكم الا عند المين؟ الانبياء وكان اسماعيل في منتهى الدقه في الاجابه لما قال له اني ارى في المنام ابراهيم بيقول له كده اني ارى في المنام اني ايه؟ اذبحه فانظر ماذا ترى هو بياخد رايه ده هو شاف انه يذبحه هتذبحه قام قال لك لا هو خاف يقبل عليه بالذبح دون ان يعلمه به فتاتي فتره من الفترات الولد يمتلئ جزع على ابوه ازاي يا ابويا يقتلني فحب يفريه انه الحكم حتى ان استسلم للقتل يبقى قربة منه الى الله ياخد ركر الثواب اه قال له يا ابتي افعل ما تؤمر الوعد بتاعه قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين ادي وعده وبعدين لما جه اسلمه وتله للجبين لا عمل رقبته كده ولا حاجه وفى بالايه وفى بالايه بالوعد فلما راى الحق سبحانه وتعالى ان ابراهيم سلم وابنه سلم قال ايه تله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يبقى انا عايز اقبالك على الفعل مانيش عايز الفعل ولذلك انا هفدي الذبيح ادي واحده ومش بس هخلصه ليك من انك تذبحه بايدك لا هجيب لك اهب لك كمان واحد اسحاق ووهبنا له اسحاق الله يبقى عمل ايه اذا هذه لقطه قرانيه تدينا فكره ان الاسلام اذا استسلم لقضاء الله وقدره يبقى القضاء يرفع الذي يطيل امد القضاء على الناس انهم لا يرضون به وربنا ما حدش يقدر يلوي ايده على حاجه ابدا ما ترضاش خليك مش راضي برضه القدر يرفع لكن الذي يرضى بالقدر يرفعه الله عنه او يبين للمقدور عليه خير هذا القدر يا يديله دي يقول له شوف بقى ايه ولذلك الانسان يحترم الايه يحترم القدر القدر اللي جاي من الله ما يبقاش يزعل الا من الحاجه اللي يعملها بنفسه انما شيء قضاه الله عليه وهو حكيم واحنا صنعته واحنا خلقه وما فيش حد بيتلف صنعته ابدا يبقى اذا رضي بالقضاء يقول انت رضيت بالقضاء أهو فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ويرفع القضاء ومش يرفع القضاء بس ويجيب ايه, إيه؟ حاجه ثانيه قال وبشرناه بايه؟ باسحاق اذا دي تعلمنا ان كل حاجه تنزل علينا من قضاء الله يبقى لا رفع لها الا بالرضا لا يرفع قضاء على خلق الا ان يرضى به ان ما رضتش به خلاص ولذلك اللي يموت له عزيز وبعد ذلك يقعد يحزن عليه ويعملها محزنه نقول له والله انا مش عايز اقول انك جابل بعيد لانه خرج من دنيا باطله وزائله الى دار باقيه خرج من عيشة مع مخلوق إلى عيشة مع خالق أنت بت... إيه مالك أنت فوق لنفسك إن كان صغير يقول لك ده ما تمتعش بالدنيا ده ما فرحت به اتمتع بدنياك إيه اللي هيتمتع به ده راح هناك إلى إيه؟ إلى أنه لا هينسأل ولا هيتحاسب وهيمشي ده ملوش مسكن في الجنة الولد اللي هو يموت قبل البلوغ ملوش مسكن في الجنة ليه؟ أم قال لك لأن مساكن الجنة كلها ملك له يدخل هنا ويخرج هنا ويروح هنا زي ما يكون انت رايح لرئيس الجمهوريه ومعاك عيل صغير كده يطلع في الصالون ويقعد على مش عارف ايه وكل وحر يجري في الجنينه ولا حد يكلمك ولذلك يسمونهم دعاميص الجنه فتقول لي ما تمتعش بشبابه يا اخي اتمتع انت بشبابك يا اخو وخليه هو يروح لايه؟ ويروح ورا يبقى لما يرضى بالقدر سبحان الله والرضاء والقدر في كل شيء في الموت وفي أقضية الحياة التي لا تسر لا تسر الإنسان ولا تسعده واحد أقل منه ربنا عمله رئيس عليه هو عمل نفسه يا أخي هو حد خد ملك من الله غصب عنه ماشي أهو ما أنا ولا أنا مش بحترمه هو ماليش دعوة بيه أنا أحترم قدر الله فيه هو كده ولذلك النبي بيقول ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه جبيبة احترم قدر الله هو قدر الله ماليش دعوة بيه خالص انما قدر الله فيه ايه فيه هكذا يبقى اذا صادق الوعد ادتنا كل هذه الايه كل هذه اللقطات وكل هذه المعاني واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وبرضه وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه لما مسألة كده بقى يعني دي الخصلة يعني يا ربنا يذكرها وما يذكرش الخصلة الكبير المتعال ده لما يذكر خصلة تبقى كأنها حاجة كبيرة عنده قوي زي الرسول وزي النبي الله وكان يأمر أهله بالصلاة فمن أراد أن يأخذ خصلة من خصلات من خصال النبوة يبقى يأمر أهله بالصلاة اللي عايز ياخد خصلة أهي دي خصلة من خصال الإيه؟ من خصال من خصال النبوة وش معنى أهله بقى كان يأمر أهله لأن هي البيئة المباشرة وهي البيئة التي إن صلحت للرجل صلح له كل بيته وصلحت له كل ذريته وإذا كان يلفت أهله إلى أنهم يذكروا ربهم خمس مرات في اليوم ما يجعلش للشيطان مجال يدخل طب يدخل إمتى بقى إن شاء الله كده خمس مرات في اليوم ياخدهم وبالليل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأة استيقظ من الليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت ينضحها بالماء لتقوم يعني يرشها كده بالمية علشان يفوقها إن كان الشيطان عامل عقد ولا أي حاجة ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ركعتين ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ برضه لضحته بالماء حتى يقوم يبقى عمل المهمة من مين؟ إذا فكل رجل وكل امرأة يستطيع في كل ليلة أن يكون رسولا رسول لبيئته رسول لمهمته ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء فلم يعد هناك تشريع جديد ولا قران جديد ولا تنزيل جديد انما العلماء هيحملوا رساله محمد وكل مؤمن يعلم حكما هو خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه ان يبلغه ايه لغيره ولذلك بيقول ايه لتكونوا إيه؟ كنتم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يبقى الرسول يشهد انه بلغكم وانتم عليكم ان تشهدوا انكم بلغتم الناس وما دام بلغتم الناس منطقا ولفظا يبقى لازم يكون سلوكا ايضا لان لكم في رسول الله اسوه ايه؟ اسوه حسنه وكان يامر اهله بالايه؟ بالصلاه وش معنى يعني الصلاه والزكاه؟ تملي الصلاه تقرن بمين؟ كل صلاه لازم تقرن بالزكاه أم قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت والزكاة تأخذ بعض المال فدي بتاخد من الوقت ودي بتاخد من الايه؟ من المال طيب عال قوي المال فرع العمل ادي واحده والعمل عايز وقت والعمل عايز يبقى اكن الزكاه عايز ايه تاخد وقت برضه الله طب اذا لما الزكاه بتاخد الوقت بتاخد شيء من نتيجه الوقت الصلاه بتاخد الايه الوقت يبقى الصلاه لما تعرفها زكاه باقوى من الزكاه لان دي بتاخد بعض نتيجه العمل اللي في الوقت لكن الصلاه بتاخد ايه بتاخد الوقت كله كما ان الزكاه نماء تبقى الصلاه اللي بتاخد وقتك دي اوعى تقول ده اصل ما كنتش فاضي انا هعطل نفسي خمس دقايق ولا عشر دقايق قول له عشر دقايق دول ربنا يديك بركه في الباقي تعوض الايه تعوض زي ما بيقول الزكاه نماء تزكي يكتر مالك مع ان الزكاه في ظاهرها نقص انما هي ايه نماء وايه وطهاره فكذلك الايه الوقت قال لك ليه قال لك لان حتى انت لما تاخد وقت علشان تنشحن من صنعك بقاني اقول للاله اللي بستعملها تلفزيون ثلاجه اي راديو اي حاجه وهي راحه للصانع بتاعها اقول ده لما راحت للصانع اتعطلت ما اشتغلتش طب ده هي راحه للصانع عشان تعمل ايه ده علشان تقوى على عملها وانت صنعة ربنا يقبل ربنا كل يوم خمس اوقات فهات كل صنعة من الصنعات تعرض على مهندسها الذي صنعها كل يوم خمس مرات أيوجد فيها عطب أبدا؟ لا يوجد فيها عطب وإذا كان المهندس يعالج بأشياء مادية يجيب سلكة يجيب فيوز يجيب مش عارف إيه يحطه فلأن المهندس مشهود مشهد مادي إنما الله غيب أهو يديك حاجات غيب أيضا يديك حاجات إيه؟ حاجات غيب وكان يأمر أهله بالصلاة ولما يأمر أهله بالصلاة والزكاة يبقى هو بيصلي ويزكي ولا لا من باب أولى طيب وكان عند ربه مرضيا المقدمات دي طب ده هو مرضي لأن ده اختاروا رسول اختاروا ايه رسول واذكر في الكتاب إدريس برضه لقطات من مواكب الايه رسالة إدريس ده يعتبر بعد آدم هو أول رسول وأول نبي لأنه يعتبر الجد الكام هو إدريس ده ابن برج آه ابن شيس ابن ادم على طول كده بعد وبعدين جه بعده سيدنا ايه نوح وبعدين جه بعد سيدنا نوح ايه ابراهيم ومنه سلسله الايه سلسله النبوات المختلفه واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا صديقا واحنا قلنا صديق يعني ايه بعض العلماء يقول صديق يعني يكثر صدقه في, في الاشياء يخبر بالواقع ما هو الصدق معناه ايه ان يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثه نسب ذهنيه نسب كلاميه نسب واقعيه في الخارج فواحد قال ايه محمد مجتهد ساعة ما قال دي نسبة كلامية قبل ما يقولها على لسانه كانت دايرة في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش يبقى النسبة الذهنية سبقت النسبة الايه؟ الكلامية بعد ذلك يشوف الخارج والواقع في حد اسمه محمد مجتهد ان كان صحيح يبقى الكلام النسبة الكلامية اللي صادرة عن نسبة ذهنية وافقت النسبة الايه؟ الخارجية يبقى الكلام صادق ولا مش صادق؟ ان ما كانش فيه محمد ولوش مجتهد بقى يبقى كلام ايه؟ يبقى كلام ايه كده؟ قال لك لا ده الصديق غير الصادق والصدوق فيه صادق وفيه صدوق وفيه صديق معنى صديق هو الذي يصدقه أو يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ساعة ما يسمع الحاجة يروح مصدقها إذا كانت موافقة للحق ليه؟ لأن ما دام موافقة للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل الشيطان يدخل في إيه؟ أنا وأنت إنما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه ولذلك قلنا ان سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ايه لما قالوا ده صاحبك يحدثنا بانه ذهب الى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرج الخلاف قال ايه ان كان قال فقد صدق لانها دخلت في قلبه ولم تجد ايه ولم تجد معارض ولا ايه معارض وهناك كمان وامه صديقه ولذلك بيقول لك اللي يعمل صالح ومش عارف لكن مع ايه الذين امر الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يبقى الصديق ملحوق بمين؟ ملحوق بالنبي وملحوق بالايه؟ بالشهداء واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا قال لك ما قالش هنا رسول قال لك لان الفتره بينه وبين ادم ايه ده, ده ليه يبقى لسه اعمال ادم ها اه لسه نعم ورفعناه مكانا عليا مكان في السماء مكان في رفعه معنويه رفعه حسيه إيه خدها زي ما انت عارف ورفعناه انما اللي خلق وقال انا رفعته اوعى تقول بقى الرفعه ايه سواء كانت دي وكده تبقى هي رفعه عند من رفع هي رفعه عند من ايه من رفع اولئك اللي تقدموا بقى دول اولئك اشاره لل- لان اولئك اشاره للجماعه والجماعه اللي تقدموا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم اللي من ذريه ادم مباشره مين ادريس وممن حملنا مع نوح ده اللي جه بعد ايه بعد ادريس ايه مباشره ومن ذريه ابراهيم ده اللي قعد بعد ايه بعد نوح وبعدين انقسمت المساله اسحاق وده قد جمهرت النبوه خد بالك وياي وبعد ذلك واسماعيل ولم ياخذ الا جماع جواهر النبوه وهو محمد صلى الله عليه وسلم دوك الخ- الفك اسحاق خد مين خد يعقوب وبعدين خد يوسف وبعدين خد موسى وبعدين خد هارون وبعدين خد سليمان وبعدين خد ودا- وداوود وسليمان وزكريا ويحيى وذي الكفل وايوب وذنون كل دول لكن فرع اسماعيل اللي هو مقابل لاسحاق اخذ ايه؟ جوهرة هذه المسائل كلها في محمد صلى الله عليه وسلم نعم وممن هدينا كل اللي هديناهم برضو ايه يبقى وياهم وممن هدينا واجتبينا والاتباع الاصلاح اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن طب هي ايات الله دائما تيجي كلمه الرحمن كده مطرح الله قال لك لان ايات الله تحمل منهجا تكليفيا والمنهج التكليفي يشق على الناس كثيرا فبيقول إياكم أن تفهموا أن الله يكلفكم بالمشقة وإنما يكلفكم بما يسعد حركة حياتكم عشان تتساندوا يا بعض ويسعد آخرتكم يبقى التكليف اللي أنت بتعتبره شق صدر من مين؟ من الرحمن لا إلا صفة الرحمانية إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا ما قالش سجدوا قام قال لك ده إيه؟ اسمه انفعال قسري مش بترتيب عاقل خروا ال- الخرور معناها ايه؟ ان يسقط على الارض سقوطا ايه؟ في اقل برهة من زمن السقوط. ولذلك ساعة ما يجي يتكلم على انها نزلت كده فخر عليهم السقف من فوقهم. انما الساجد يستطيع ان هو ي- يبقى خر سجدا يبقى ده انفعال قسري، انفعال طبيعي. هذا الانفعال يسموه الانفعال النزوعي الناتج عن الوجدان الوجدان الناتج عن الادراك. يعني ايه قال لك في مظاهر الشعور الثلاثه ان الانسان له حواس تدرك يعني العين بتشوف المرائي والاذن بتسمع الانف بيشم الروائح اللسان يذوق المطعومات ال- المنام دي تعرف اللمس دي كلها وسائل ادراك ادراك لمحسات اسمها وسائل ايه ادراك فاذا ادركت شيئا بحاسه من حواس تخصصك أثر في نفسك تأثيرا إما حبا وإما بغضا إما إعجابا وإما آه، آه، انصرافا يبقى دي الأثر بتاع ده يبقى اسمه وجدان يعني وجدت في نفسك شيئا يحب يكر طب وبعد كده أم قال لك في عملية تيجي بعد كده اسمها النزوع يعني يصدر عن وجدانك حركة احنا ضربنا مثل زمان علشان نبين دي قال لك افرض ان واحد ماشي كده وفقلب- شاف بستان وبعدين شاف وردة جميلة فيه أهو رؤيته للوردة إدراك أدي واحد فسر من الوردة كده وانبسط منها وأعجب بها وخصوصا إذا صاحبت الرؤيا ريحة جميلة تبقى دي كلها إيه إدراك نشأ عنه إيه وجدان الوجدان ده أعجب بالوردة كده وانبسط بها ومش عارف إيه في نفسه وبعدين حب يمد إيده ويقطف فيه أهي مدت إيده دي اسمها نزوع حركي نزوع حركي تبقى كل شعور عايز كم حاجة إدراك ووجدان ونزوع ساعة ما يجي يقطف الوردة واحد يقول له لا مش بتاعتك أنت يا شيخ بتعمل إيه يبقى التشريع بي- بيجي عند إيه عند الإدراك والوجدان ولا عند النزوع بس يقول له مش بتاعتك ما تنزعش ليه يا شيخ انا مبسوط بها وجميله قال له هات لك يا شيخ ازرع لك حته ما عنديش ارض هات قصريه كده وحطها في البلكونه ولا في الشباك واعمل لك مش عارف ايه استاذن صاحبي الله يبقى اوحى له في النزوع بحركه الحل في النزوع يبقى انا عندنا دلوقتي ادراك ها، ووجدان ونزوع كذلك اللي بيسمع القران سمعه باذنه فادرك وجد له حلاوة شائعة في نفسه ومواجيده يبقى لم يجد انفعال إلا أنه يخر ساجد لله ومش يخر ساجد لله بالحركة الظاهرية هيقول خر سجدا وبكية كمان يبقى الوجدان اتعبر عنه تعبيرين نزوعيين الحركة سجدت والوجدان فاضت ايه فاضت عينه بالايه بالدم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا المعنى ده عولج في ايات كثيره مثلا ايه قل الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا تتلى عليهم اياته يعملوا ايه يخرون للاذقان سجدا كلمه يخرون ده انفعال سريع يعني يعني اكن التاثير قوي قوي ومش بس ما هو في واحد يسجد بجبهته كده ما يحطش مناخيره ما تحصلش الارض ولا دقنه ما هم ثلاث مراحل الجبهه بتيجي على الارض قد لا تاتي هذه يبقى السجود مش مش مستوفي قد تاتي هذه ودي لا, لا يخرون للاذقان مبالغه في ايه؟ مبالغه في الخضوع والخشوع يبقى خرم دي انفعال سريع سجدا ويخرون للاذقان ده معناه ان السجود مستوفي ايه؟ الجبهه والانف والايه؟ والاذقان يبقى ده سجود على مش سجود نقر الديكه زي ما بي ايه؟ زي ما بيقول ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم ايه؟ خشوع وهناك يقول ايه والذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان ايه؟ سجدا وبكيا ويقول سبحانه ان كان وعد ربنا لمفعولا الله بقى لما اوتوا العلم من قبل عرفهم ان محمد عليه الصلاه والسلام ياتي على فتره من الرسل وينزل معاه القران والقران صفته كده يقوم يقول ايه ده وعد ربنا مفعول يبقى كانهم عارفين عارفين ان هيجي ايه؟ ان هيجي قران وهو جه وسمعوه وهناك ايه كمان يا كده واذا سمعوا ما انزل الى الرسول سمعوا ما انزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يبقى تفيض أعينهم من الدمع دي نزوع ولا مش نزوع نتيجة إيه الوجدان اللي هو عرفه من الإيه الحق يبقى سماع فوجدان فإيه فنزوع وبعدين يقول لك برضه ناس سنين وتقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلين بيعمل عملية إيه عملية في الجهاز الإنساني كله في الجهاز الإنساني كله يروح راعش البدن كله ده ليه لأن الذي خلق التكوين الإنساني له هو الذي يتكلم وهو لما يتكلم يبقى كأنه مش بيخاطب عقلك ولا مخك بس ده بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك وما دام بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك يبقى تنفعل ولا لا ولذلك تقشعره جلودهم تخشع الله ده عملية عملية كبيرة قوي فخلف من بعدهم خلف قال ان المسائل ما استمرتش كده خلف من بعدهم خلف كلمة خلف تطلق ويراد بها وراء وخلف هم القوم الذين يخلفون الإنسان وخلف برضو قوم يخلفون الإنسان يبقى خلف يعني إيه وراء وإيه العلاقة بين الخلف اللي هو وراء ده وبين اللي يجي يخلفك اللي يجي بعدك أم قال ما هو جاي إيه ما هو جاي بعدي جاي بعد جاي من ورايا يعني يبقى الخلف من ده كلام أول طب ايه الفرق بين خلف وخلف أم قال لك خلف بسكون اللام لازم يكونوا أشرار وخلف لازم يكونوا أخيار خلف يكونوا إيه أخيار وخلف ولذلك إيه الشاعر حينما يتكلم يقول وبقيت في خلف كجلد الأجربي ذهب الذين بيتحسر على الناس اللي كان معيشهم الاول وكانوا كويسين وكان يعيش في اكنافهم ونعاس حاجه يدوها له قال ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي عايز يبرأ من جلده كده فخلف من بعدهم خلف والدليل على ذلك ان الصفه التي جاءت بعد خلف صفه سيئه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات يبقوا دول فازين ولا مش فازين يبقوا ايه فازين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة ده جاب حكاية كده الصلاة قال لك لأن هي الصلاة إيه؟ أصل الصلاة هي ما يقول عماد الإيه؟ صحيح الدين مبني على أركان متعددة إنما الأركان المتعددة هي أركان للإسلام إنما قد يوجد في المسلم منها بعض الأركان ولا يوجد البعض الآخر هو إيه الركنين اللي مع كل مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى ده قدر إيه مشترك وبعدين إيه إقام الصلاة قال لك أهي الصلاة دي اللي ما بتسقطش أبدا عن الإنسان الزكاة تسقط عمن لا مال له ادي واحد الصوم يسقط عن الضعيف والمريض والمش عارف الايه الحج على المستطيع واللي مش مستطيع يبقى, يبقى اذا فيه اناس عندهم اركان خمسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلاة وزكاة وصوم وحج ولذلك بيسموا الحج ده الركن الإيه؟ اللي به التمام اللي بيه تمام ولذلك كنا سئلنا مره في الجزائر يقول لك ايه يا اخويا الحكايه بتاعت المسلمين دي هو الانسان لما يروح يحج لازم يجيب له لقب كده الحاج فلان طب ما بنقولش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصائم فلان ولا اشمعنى ان الحاج فقلت لهم ما انتوا واخدين بالكم ده معنى كلمه الحج انه اشعار منه واعلام ان الله اتم عليه كل نعمه اركان الاسلام آه بقت هي خلاص مستوفيه ليه لانه لا يحج الا ان استطاع مالا وصحته وما دام مستطيع مال يبقى كان عنده مال وبيزكي وما دام مستطيع بدنا ويروح يسافر يبقى بيقدر يصوم وهو بيصلي ويشهد ان لا اله الا الله يبقى الحج دليل على ايه؟ على اتمام السمه فلما يقولوا الحج يعني اعلام منه ان الله اتم علي نعمته بان جعلني اقوم بكل اركان الايه؟ بكل اركان الاسلام. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هنا بقى التعبير برضه اللي بيحبوا ان يدخلوا على القران بنقد يقول لك فسوف يلقون غيا طب قولوا لنا يا علماء ما هو الغي ايه الغي الضلال والشر والجهل والعقائد الفاسده والطغيان كل ده دخل في كلمه ايه الغي فسوف يلقون غيا ده هم عملوا غي اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات يبقى سوف يلقونه طب ده هم عملوها ده الغي هو اللي عملوه لكن سوف تدل على ان الحكايه لسه هتيجي وما دام لسه هتيجي تبقى في الاخره يبقى فسوف يلقون غيا يعني ايه؟ يعني جزاء الغي يلقون ايه؟ جزاء الغي لما يجي يقول ايه؟ امطرت السماء نباتا هي السماء امطرت نبات؟ ده السماء امطرت ماء حينما اختلط بالارض ايه اخضرت واتزرت وطلعت نبات كذلك الغي بتاعهم والفساد اللي ارتكبوه جاب لهم ايه؟ جاب لهم العذاب فكأن الغي هنا المراد به ايه؟ فسوف يلقون غيا عذابا وايه؟ وهلاكا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبه عباده فيفتح لهم باب التوبة عشان اللي فيه الخصال دي أضيع الصلاة واتبع الشهوات ما ييأس ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن يرحم المجتمع ممن عمل شهوة لأن لو كانت دي هتفضل فيه طوالي ولا ربنا ما يقبلهاش يبقى يسموه فاقد خلاص يقول لك ما خلاص انتهت المسألة يعيشوا في الأرض إيه؟ ولكن فتحة باب التوبة يعمل إيه؟ يخليه يسيب عشان مين؟ عشان يرحم الناس يرحم الناس من مين؟ يشر طيب التوبه دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين التوبه تشريعها من الله فعلها من العبد وقبولها من الله فهي من الله اولا واخيرا ولذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم تاب يعني شرع لهم التوبه وبعدين انت تتوب وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة يبقى هي من الله أولا وإيه وأخيرا إلا من تاب والتوبة طبعا عارفين شروطها إن الإنسان يقلع عن الذنب اللي هو إيه بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الإيمان إنه ما يعودش له ليس معنى هذا إنه ما يعودش له لأن يعني يمكن يجي ظرف قاسي خليه يعمله بس ساعة ما بيتوب مش يعمل العملية ويقول نبقى أنتم لا توبة نقول له طيب يا سيدي يبقى تبلها توبه لا والله لو امهلت الى ان تتوب هنقبلها انما من ادراك انك تمهل الى ان تتوب تيجي امتى دي؟ تبقى لا بادر بها ولا آه. الا من تاب وايه؟ وآمن وبقى التوبه بقى كافيه في الامور التي بين العبد وربه لكن الامور اللي بين العبد والعبد يقول له من شروط التوبه انك ترد المظالم لاهلها ترد المظالم لاهلها طب يا اخي رد المظالم لاهلها من الجائز ان في مظالم نستطيع ان اردها وفي مظالم ما استطعتش ان اردها افرض ان واحد بي- من النشالين اللي بيركبوا الاتوبيسات والبتاع ده وعمال بيسرق طول عمره هو عارف اللي, اللي سرق منهم ولا عنده عناوينهم ما عندوش قام قال لك والله هو بقى يعمل ايه في الوقت دي بقى قال لك الله يعلم صدق توبته بشيء نقول والله اني آه، هقدر كده اللي سرقته قد ايه كذا كذا كذا كنت بسرق في اليوم كذا وقعدت اسرق كذا ومش عارف ايه وبعد ذلك مش عارف اصحاب ان كان عارف اصحابها ايه ومتتبعه ساعه ما قبض كده وبتاع وجري وراه يبقى عارف تروح يوديها ان سرق دكان يبقى عارف ان سرق بيت يبقى عارف انما الزبون اللطش دي ما يعرفوش ما دام مش عارفه يعمل ايه قلنا له لما جه يعجزنا يعني طب انا هعمل ايه فيه؟ قلنا له والله انت تجيب الفلوس ديت وتروح متبرع بها للخير وتقول يا رب ثوابها لصاحبها وتخلص من المسألة إلا من تاب وآمن كأن برضه المعصية اللي ما دام تاب وآمن يبقى كأنها بتخدش الإيمان أما قال لك ليه ما بتخدشه ليه؟ أما قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انما ساعه ما يزني الايمان بيبقى عنه شويه ليه لان لو كان مستحضر الايمان ومستحضر العقوبه الدنيويه على الزنا ومستحضر العقوبه الاخرويه مش ممكن كان ايه كان يبقى, يبقى الايمان في غيبه معه مم. الا من تاب وامن امن دي عمليه قلبيه بالاله وكذا وكذا وبعدين ايه وعمل ايه وعمل صالحا يبقى لازم ايه يتوب ويعمل ويعمل صالح فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا الله ده ايه ده؟ ده أك- اوكازيون يعني عمل اوكازيون أهو. م. نيجي هنا نقول في بعض الايات لما تاب وامن وعمل صالحا ومش عارف إيه، لا، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات طب لا أم قال لك دي على مقدار ندمك من التوبه كل ما تفتكر التوبه وتضرب نفسك وتزعل اللي عملت الذنب يوم ربنا يديك عليها حسنه يديك عليها ايه؟ عليها حسنه يبقى دي اللي يبدل الله سيئاتهم ايه؟ سيئاتهم حسنات وايضا فلان الذي الف المعصيه او الف الشهوه وريح نفسه وادرك اللذه في الشهوه وبعدين يجابه نفسه كده ويوقفها الا تفعل برضه دي عايزه مجهود كبير قوي مش زي اللي ما عملش حاجه خالص يبقى برضه عايز ايه؟ عايز حافز عايز ايه؟ حافز مم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا ما تقولوش ده أنت أصلك سبقت إيه؟ إنك عملت كذا وعملت كذا وما هي خلاص انتهت المسألة مم. ولا يظلمون شيئا جنات عدن جنات عدن عدن يعني إقامة عدن بالمكان يعني إقامة جنات إيه؟ إقامة إقامة يعني إيه؟ أم قال لك لأن إحنا قد توجد في الدنيا جنات ويوجد فيها أسباب نعيم ومش عارف إيه إنما إما أن تزول من صاحبها وإما أن يزول صاحبها إيه؟ منها يا يسيبها هو ويموت يا هي تسيبه وتولد يبقى إذا كل نعيم في الدنيا ملوش إيه؟ ملوش ملوش دعوة إنما هناك جنة عدن جنة إيه؟ إقامة ونعرف ان جنات عدن غير المساكن بدليل انها عطف عليها جنات عدن ومساكن ايه؟ لكن جنة عدن دي البساتين زي انت بس... نسمع كده نقول ايه ده بستان عمومي كل المؤمنين يطلعوا ايه يلاقي بساتين ويلاقي جنان وبتاع وبان كل واحد له ايه؟ له قصر بتاعه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده وعدهم والوعد اخبار بخير قبل زمانه وعلى درجة الخير يحث الموعود على انه يفعل كده عشان ياخد ال... غير الوعيد وعد في وعد وفيه وعيد الوعد يبقى بخير ولازم يكون قبل قبل الاوان بتاعه علشان يشجع الموعود ده على انه يعمل كده عشان ياخد النتيجه والوعيد يبقى بشر جنات ايه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب كده والى لقاء الاخره ان شاء الله